حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عين آه نفسي أعمل لك قلبي سفينة تبقى في بحر الحزن دليلك نور قرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أهلا بكم مع أول حلقة من سلسلة أخلاق التحرير بفضل الله احنا انهينا الفترة اللي فاتت سلسلة مدرسة الربانيين اللي اسأل الله سبحانه وتعالى انه يتقبلها منا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى اللي اكدنا فيها على اول جناح هنطير به الى الله سبحانه وتعالى وهو جناح العبادة احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى بكتير من العبادات اللي تخلي ربنا سبحانه وتعالى يرضي عنا اه النهاردة هنتكلم ان شاء الله في هذه السلسلة مع الجناح الثاني جناح اخلاقنا وسلوكياتنا وتعاملاتنا فيما بيننا وبين بعضنا البعض السلوكيات اللي للأسف وقعت عند كتير مننا النهاردة السلوكيات اللي للأسف النهاردة أصبحت ضايعة عند كتير من الناس بعد الثورة ما شاء الله أو في أثناء الثورة ما شاء الله إحنا شفنا أحداث كتيرة جدا وأخلاق كتيرة جدا إن دلت فإنما تدل إن بفضل الله الأخلاق دايما مغروسة في قلوبنا بس محتاجة دايما اللي يمسح على هذه القلوب علشان الأخلاق الجميلة دي تظهر شفنا أخلاق كتير جدا داخل الثورة وهقول من منطلق الثورة كان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيعلمنا في القرآن ان كل حدث عظيم لابد ان يكون بعديه صورة تتنزل او مجموعة من الايات تتنزل تبدأ تقيم هذه المواقف الايجابي منها والسلبي يعني مثلا كان في غزوة بدر ربنا سبحانه وتعالى بعد الغزو مباشرة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأنفال اللي بدأت تقيم المواقف اللي كانت موجودة في بدر الكويس منها واللي ما كانش كويس في غزوة تبوك برضو ربنا سبحانه وتعالى بعدها مباشرة نزل سورة التوبة اللي كانت بمثابة التقييم العام للصحابة رضوان الله عليهم والناس اللي تخلفت عن غزوة سواء كان الناس اللي ذلت أو أخطأت زي الثلاثة اللي خلفوا عن الغزوة أو المنافقين سواء اللي كانوا في المدينة او اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بين الجيش ربنا سبحانه وتعالى كان دايما بيعلمنا في القرآن كده غزوة احد سورة آل عمران تنزل تقيم المواقف ومن خلال المنهج ده اقدر اقول احنا محتاجين احنا محتاجين كويس جدا ان احنا نقيم هذه الثورة نشوف احسن واجمل وافضل الاشياء اللي كانت موجودة فيها وايه السلبيات اللي كانت موجودة ونبدأ ان احنا نعالج وهنسلط العدسة على اشياء مهمة جدا السلوكيات الاخلاق اللي بنقول اللي هي كانت ضاعت لفترة وكتير من الناس كنا بنسمعهم بيقولوا احنا خلاص مصر ماتت واخلاق مصر ماتت ولكن سبحان الله فوجئنا ان في قلب الثورة وفي عز الثورة مصر والشباب بيخرجوا اعظم الاخلاق وانبل الاخلاق الاخلاق دي اللي غيرت صورة العالم كله عن مصر غيرت حتى اهل مصر صورة اهل مصر قدام العالم كلها قدام العالم كله سبحان الله الثورة اتحط عليها الأضواء من كل مكان وبدأ الناس يتكلموا عن الأخلاق اللي كانت موجودة داخل هذه الثورة أنا هقول من من منطلق اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه لنا في القرآن مع كل حدث عظيم لازم لازم نهتم جدا بتقييم الحدث وان احنا ناخد اهم الصور الجميلة اللي كانت موجودة ونوضح برضو الصور السلبية اللي كانت موجودة علشان المسألة تتضح لينا المسألة تتضح لينا نشوف ايه الكويس وبسرعة نتمسك بيه والاشياء اللي كانت سلبية نبعد عنها او نحاربها زي كتير من الصور السلبية اللي اتحاربت او خرجت الثورة عشان تحاربها زي المحسوبية والرشوة والفساد والظلم وعدم العدل والكلام ده كله ان شاء الله هو ده كل ما سيدور حوالين السلسلة هنقف معاها ونوضح كل هذه الكلمات علشان كده بقول لكم الثورة دي ما كناش احنا بس اللي حاطين عينينا عليها ابدا بل كانت الدنيا كلها حاطه عينيها على هذه الثورة وكتير جدا من زعماء العالم بدأوا يتكلموا عن الثورة وبرضه اللي كان لافت الانظار من كل الناس الاخلاق اللي كانت موجودة في الثورة علشان كده بقول لكم تعالوا كده نشوف مع بعض اهم التعليقات اللي اتقالت على الثورة مش من عندنا ولكن من عند ناس ثانيين ناس في أوروبا وأنا لا أقول هذا الكلام أنقل كلامهم من باب أن هم عندي حاجة كبيرة لا لا لا ولكن من باب أن الحق ما شهدت به الأعداء أقوال كتيرة جدا أنا هنقتصر على جزء يسير منها النهاردة الرئيس الأمريكي لما اتكلم عن الثورة قال كلام عجيب جدا قال يجب أن نربي أبناءنا ليصبحوا كشباب مصر الشباب اللي كان موجود داخل الميدان بيحارب أخلاق فاسدة كتير جدا كانت موجودة الفترات اللي فاتت او الشباب اللي كان خرج للميدان واظهر صور عظيمة جدا من الاخلاق الطيبة اللي كانت موجودة زي المواساة وزي مداواة الجرحى المواساة في الطعام ما شاء الله لا قوه بالله الكل كان بيجمع علشان يجيب اكل وهو ما يعرفش يا ترى هو هيجي له اكل ولا لا ولكن اهم حاجة الاكل يجي الاجتماع وعدم التفرق اللي كان موجود داخل الميدان هنشوف بعد كده ان شاء الله في تقريرات هنعرضها الدكاتره اللي كانوا موجودين في ساحه الميدان كل دكتور متعور وراسه مربوطه بالشاش ومع ذلك قاعد بيداوي الجرحى هنشوف ما شاء الله حاجات كانت جميله جدا هنشوف تعلق الناس بربنا سبحانه وتعالى الحاجه اللي احنا ما شفناهاش قبل كده في كتير من الثورات اللي كانت خرجت او ما شفناهاش في كتير مظاهرات اللي كانت خرجت شفنا الناس كلها بتصلي شفنا الناس كلها بتدعي ربنا شفنا الناس كلها ماسكه مصاحف شفنا الناس كلها عينيها بتدمع علشان ذلتها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يمكن لها وتغير وبالفعل الاخلاق الجميله دي زي ما قلت لكم لفتت انظار العالم كل ده احنا هنعرضه ان شاء الله من خلال السلسله واذا كان ده كلام باراك اوباما رئيس امريكا فكان معانا رئيس وزراء ايطاليا رئيس وزراء ايطاليا برضه كان له تعليق لطيف جدا على الثوره فكان بيقول لا جديد لا جديد في مصر فقد صنع المصريون التاريخ كالعادة أما رئيس وزراء النرويج فكان بيقول اليوم كلنا مصريون عارفين أحبابي الكلام ده فكرني والله بموقف في التاريخ الإسلامي بتاعنا لما دخل جيش الفاتحين لبلاد الأندلس بقيادة طارق بن زياد أول ما نزلوا على أرض الأندلس وراء أهل الأندلس الجيش وهو داخل هم متوقعين أن الجيوش هتدخل علشان تقتل وتخرب وتدمر ولكن فوجئوا ان الناس في قمة الادب في قمة الاخلاق في قمة الطاعة لله سبحانه وتعالى الاخلاق بينهم وبين بعضها عالية قوي قوي قوي سبحان الله عارفين ايه اللي حصل كتبوا رسالة للملك بتاعهم اللي كان بيتسمى في الوقت ده رزريق عارفين قالوا له ايه بيقولوا له ايها الملك لقد نزل قبلنا اقوام لا ندري اهم من اهل الارض ام هم من اهل السماء هم من اهل السماء لاخلاقهم اللي كانت موجودة سبحان الله قارنوا بين الكلمة اللي قالها قارنوا بين الكلمة اللي قالها نصارى القوط زمان في الأندلس وبين الكلمات اللي احنا بنسمعها الآن هنقول سبحان الله صدقوني أخلاقنا دي لو تمسكنا بيها احنا إن شاء الله هنقود العالم كله أنا معلش قطعت عنكم الأسبوع اللي فات لأن أنا كنت في سفر للعمرة وحصل موقف جميل جدا قابلت في المسجد الحرام شاب مسلم بريطاني قعدت اتكلم معاه واعرف سر اسلامه فسالته انت ايه السر في اسلامك فبعد ما ذكر القصه قلت له طيب انت في ظنك اوروبا تنتظر ايه قال لي تنتظر ان هي تشوف اخلاق المسلمين تشوف اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم احنا بريطانيا كلها وقال استغفر الله العالم الاوروبي كله بينتظر المسلمين واخلاق المسلمين بينتظر المسلم اللي يشيل المصحف ويقول ده منهجي دي اخلاقي زي ما كانت سيدة عائشة بتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن الاخلاق عندهم انتهت فلما هيشوفونا باخلاقنا الجميلة هنسمع الكلمات الجميلة دي نرجع تاني لكلماتهم سريعا هنلاقي ان رئيس النمسا عارفين بيقول ايه رئيس النمسا بيقول شعب مصر هو اعظم شعوب العالم مش كده وبس لا ده يستحق كمان جائزة نوبل للسلام أما رئيس وزراء بريطانيا فبيقول يجب أن ندرس الثورة المصرية في المدارس الأخلاق اللي شافوها في الميدان لازم تدرس في المدارس أما شبكة السي ان ان فبتقول لأول مرة في التاريخ يا ترى هم هيشوفوا إيه شافوا شعب طلع بثورة جبارة وبعد ما انتهت الثورة وتحققت كثير, كثير من الأمان اللي كان الشعب خرج من أجلها كان بينظف الشوارع بعدها تنظيف الشوارع هو ده سلوك المسلم النظافة وحبه لبلده وانتمائه لبلده تخيلوا أحبابي دي كلماتهم عن الثورة علشان كده بنقول احنا فعلا محتاجين نسلط الأضواء شوية على الأخلاق اللي كانت موجودة داخل ميدان التحرير ومحتاجين جدا نسلط الأضواء على الأخلاق الفاسده اللي كان الشباب خرجوا علشان يغيروها تماما علشان تتحقق عدة أهداف مهمة من أعظم هذه الأهداف إن الأخلاق دي لو أقمنا دستور الأخلاق اللي موجود في القرآن والسنة على أرض الواقع صدقوني أوروبا كلها هتدخل في الإسلام وهتردد نفس الكلمة اللي اتقالت زمان أيها الملك لقد نزل قبلنا أقوام لا ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء طب يا ترى انتوا عايزين إيه من وراء السلسلة دي وإيه أهم الأهداف اللي احنا نرجوها من وراء السلسلة دي تعالوا بينا نعرف أهم الأهداف اللي هنعرفها من وراء السلسلة ولكن بعد هذا الفاصل القصير فانتظرونا
مصر ما تسألنيش ما هي قلبي وفيها بعيد مصر أرض زكاها الرحمن فلا تدنسها بالعصيان مصر مصر مصر عن مصر ما تسألنيش ما هي قلبي وفيها بعيد لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيش حلاوتها قليل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، عدنا لكم تاني وبنقول ان السلسلة دي كان لها اهداف زي ما كان مدرسة الربانيين كان لها اهداف وكانت اهداف عظيمة جدا كان من اعظم واهم واسمى هذه الاهداف ان انا اعبد نفسي لله سبحانه وتعالى ان انا اكون عبد طائع لله سبحانه وتعالى ان ربنا يرضى عني السلسلة دي برضو من وراها اهداف كبيرة قوي عايزين النهاردة نأكد على معاني خطيرة المعاني دي أحبابي متعلقة بأخلاقنا بسلوكياتنا عايز أقول لكم إن في عدة أمور كثيرة جدا لازم نوضحها ونبقى عارفين من البداية هدفنا من ورا السلسلة أول هدف من أهداف السلسلة دي نأكد على الأخلاق اللي كانت هي الهدف الأساسي بعد تحقيق العبودية لله أخذناه في مدرسة الربانيين كان أعظم أعظم هدف من الأهداف اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيسعى إليها بل اسمعوها كويس كده أحبابي ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أولا علشان يخلي الناس عبد لله اتنين علشان تبقى أخلاق الناس كويسة ده ورد في القرآن والنبي عبر عن ده في السنة أما في القرآن فهي دعوة أبينا إبراهيم زمان لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يخليهم أصحاب نفوس ذكية الناس دي تبقى ناس سلوكياتها ممتازة الولد مع والده ياه على قمة البر والأدب الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته حاجة جميلة أنا في المرور مع ضابط المرور او مع الراجل اللي مس- في المرور ما عادش فيه رشاوي خلاص ما هي دي بعثة النبي علشان يقضي على الاخلاقيات الفاسدة دي ويقيم اخلاقيات رائعة وسلوكيات جميلة جدا جدا جدا آه، آه، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول ان اعظم منا ربنا من بها على الناس انه ارسل لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم آه، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم ليه يا رب ليه, حض... ليه يا رب أنت بعثت النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم خدوا بالكم أن التزكية هنا جت قبل ويعلمهم الكتاب والحكمة ربنا بيقول أنا أرسل هذا النبي ليه علشان أخلي الناس دي أخلاقها في قمة الروعة عشان أخلي السلوكيات اللي موجودة بين الناس سلوكيات رائعة جميلة فعلا شوفوا سبحان الله وربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويع- ويزكيهم تزكية برضو جت الأول ويعلمهم الكتاب والحكمة يا سلام يا سلام لما تكون التزكية جاب- جاية قبل تعليم الكتاب والحكمة الأصل ان الاخلاق والسلوكيات تبقى جميله وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضحه لينا وقال لنا صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في كتاب الادب المفرد انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وفي روايه صالح الاخلاق ده النبي بيخص لنا البعثه اللي هي انا جاي علشان اخلي سلوكياتكم بينكم وبين بعض كويسه علشان السواق اللي راكب عربيه نقل يبقى وهو ماشي على الطريق ما يكسرش اشاره وشبابنا اللي بيتحرك ما شاء الله لو كتب الله بعربيات ما يكسرش اشاره ولا يزنق على حد ولا الكلام ده علشان ما عدناش نشوف المعاكسات اللي موجوده في الشارع ولا عدنا نشوف الاخلاق ال- السيئه دي هو النبي مب- ربنا بعثه عشان كده علشان يقيم اخلاق طيبه اخلاق جميله تعرفوا احبابي ان معظم العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا كانت لتتميم المعنى ده علشان اكمال المعنى ده تعالوا شوفوا كده اي عباده ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا عارفين فرضها ليه لهدفين اساسيين الهدف الاول ان انا وانت وانتي نكون عبيد له سبحانه وتعالى ان انا اعبد ربنا سبحانه وتعالى اكون عبد عارف المعنى الثاني على طول المباشر له ايه المعنى الثاني المباشر ان احنا كلنا تبقى سلوكياتنا كويسه لان العبادات دي ما شاء الله هتؤثر تاثير بالغ على سلوكياتنا عارفين احبابي شوفوا الصلاه ربنا بيقول فيها ايه قال الله سبحانه وأقم الصلاة ليه يا رب إيه الهدف من وراء الصلاة قال وأقم الصلاة ليه يا رب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأن الصلاة دي هي اللي هتصلح سلوكياتكم إن شاء الله اللي هيداوم على الصلاة في مسجد لما يروح المحل بتاعه مش هيبقى غشاش إيه لما بيكون بيصلي وعلامة الصلاة في دماغه قد كده مش هيطلع بره يسيء لزوجته وسبحان الله إيه هيبقى بيصلي الظهر في محل عمله ومش هيفتح الدرج علشان الرشاوي تتحط لا لا لا ابدا ما شاء الله العبادة دي علشان تحسن من اخلاقنا وسلوكياتنا دي الصلاة طب والزكاة هو ربنا فرضها ليه ربنا فرضها عشان نقيم العبودية له بس لا لا لا علشان برضو تخلي سلوكياتنا جميلة رائعة حد يجيب لنا دليل طب هقول لكم دليل عشان الوقت قال الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة ليه يا رب قال تطهرهم و... وتزكيهم التزكية علشان تبقى نفوسنا زكية ما شاء الله لا قوه الا بالله بل تخيل معايا كده حتى الصيام النبي يقول لنا مش العبرة من وراء الصيام ان انا اجوع نفسي او اعطش نفسي لا ده العبرة من وراء الصيام ان احنا نفوسنا دي تسمو اخلاقنا وسلوكياتنا تبقى رائعة تبقى عالية جدا الدكتور اللي خلاص خلص امتياز وبدأ يتعين وراح ل... لوحدة صحية في بلد بعيد عنه ان يراعي ضميره ويروح للعيادة الصحية او للوحدة الصحية ويبدأ ان هو يشوف احوال الناس الدكتور ما شاء الله دخلت عليه حالة وهو الكشف بتاعه غالي وهو شايف ان حالة فقيرة سلوكياته تقول له معلش رجع لها الكشف تاني سبحان الله الصيام بيعلمنا كده ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ليس الصيام عن الطعام والشراب مش الصيام انك تجوع نفسك او تعطش نفسك مش كده هو الصيام ولكن الصيام عن اللغو والرفث شوفوا حتى العبادة مقرونة ازاي سبحان الله بانك تكون مؤدب انك تكون صاحب خلق عالي والله احبابي بصوا على كل الناس اللي ربنا وضع لها القبول في الأرض هتلاقوا ما شاء الله ربنا وضع لها القبول في الأرض عشان أخلاقها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلمنا الأصل ده فبيقول كما روى الإمام أبو يعلى في مسنده والإمام البزار أيضا في مسنده من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس أبدا بأموالكم ولكن يسعهم منكم ولكن يسعه منكم بسط الوجه انبساط الوجه انك ما شاء الله الناس تشوفك ما شاء الله مبتسم دايما مش مكشر ان الناس لما تشوفك ما شاء الله الابتسامه مرسومه على وجهك على وجهك مش كده وبس وحسن الخلق منكم احنا مش هنسعى الناس الا بكده مش هنسعى الناس الا بكده ان احنا نكون مؤدبين معاهم ان تكون اخلاقنا معاهم عاليه جدا جدا جدا العالم كله بهر بالاخلاق اللي كانت موجوده في اخلاق التحرير في الأخ... في ال... كانت موجوده داخل ميدان التحرير يبقى احنا عايزين النهارده ناكد في السلسله دي او على مدار السلسله ناكد يا جماعه الدين ده دين شامل شامل للعباده وشامل للاخلاق وخد القاعدة دي واحفظها وانت احفظيها كويس جدا ان اي انسان مننا بيطير الى الله سبحانه وتعالى او بيتحرك في طريقه الى الله سبحانه وتعالى لازم يكون معاه جناحين زي اي طائر الجناح الاول هو جناح العبادة مدرسة الربانيين الجناح الثاني هو جناح الاخلاق اللي هو في اخلاق التحرير لو احنا النهاردة لو احنا النهاردة طرنا بجناح واحد العبادة صدقوني هنقع ولو طرنا بجناح واحد اللي هو الاخلاق صدقوني هنقع ومش هنوصل لربنا سبحانه وتعالى الا بالاثنين مع بعض يبقى الاصل الاول عايزين نقول ان الاخلاق هي هدف من اعظم الاهداف السامية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث من اجلها المعنى الثاني ان في علاقة قوية جدا احبابي بين الاخلاق والايمان بين الاخلاق والايمان كتير من الناس بتظن ان الايمان صلاة وصيام وقراءة قرآن وبس الكلام ده غلط في علاقة قوية جدا بين إيماننا وأخلاقنا يعني كل ما أخلاقنا كانت قوية جدا ده معناه إن الإيمان في قلوبنا قوي جدا جدا جدا هنحس بروحانية عالية جدا هنحس بالفعل إن إحنا قريبين من ربنا سبحانه وتعالى ولكن أحبابي انتبهوا إن إحنا لو أخلاقنا راحت صدقوني إيماننا هيروح الإخلاق هتروح الإيمان هيروح والكلام ده النبي أكد عليه كتير جدا جدا من الأحاديث هذكر 10 15 20 حديث سريعا كده علشان أوضح لك ان الهدف الثاني من وراء السلسلة ان اقول لك إيمانك زي ما قلنا زمان هيعلى بالعبادة هيعلى برضه بالأخلاق ولو بعدت عن الأخلاق صدقني برضه الإيمان هيبعد عنك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو نعيم والحاكم بإسناد حسن من حديث ابن عمر النبي قال الإيمان ها الإيمان والحياء قرنا جميعا الاثنين مع بعض فإذا رفع أحدهما رفع الآخر هي مش حقيقية في زيها ما عندهاش حياء في كلامها ما عندهاش حياء في تعاملها مع الناس اترفع الحياء اترفع الإيمان شفت المعنى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما روى النسائي والحاكم من حديث أبي هريرة اسمعوا اثنان لا يجتمعان في قلب مؤمن أبدا في حاجتين ما يتجمعوش مع بعض ايه هم يا رسول الله قال الإيمان ادي واحدة والشح وفي رواية الحسد واحدة منهم لو نزلت في القلب خلاص بتضر الثانيه لو الحسد او الشح البخل نزل لداخل الايمان صدقني الإيمان بيخرج لو الشح أو الحسد نزلوا داخل القلب الإيمان بيخرج كانت لسه أختي بعتها لي سؤال على صفحة الفيسبوك إن أب عنده ولد عنده 10 سنوات ما بيصرفش عليه تماما ده البخل والشح نزل في القلب علشان كده بنقول على طول الإيمان بيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الناس اللي لسانتها على طول ودي كلها سلوكيات قاعدين في الشغل عمال يجيب في سيره فلان وسيره علان وسيره فلانه ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا والحديث رواه ابو داوود والترمذي يا معشر من امن بلسانه بس ولم يدخل الايمان في قلبه لا تغتابوا المؤمنين سبحان الله الغيبه خلق سيء لما نزل للقلب النبي قال صدقوني انتوا ايمانكم مش مظبوط انتوا ايمانكم خرج من القلب ففي اخلاقيات سيئه لو نزلت في القلب تلاقي الايمان على طول بيخرج علشان كده اسمعوا الحديث ده قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن مين يا رسول الله قال من لا يامن جاره بوائقه انا بسيء لجاري طالما اسيء لجاري دخل الخلق السيء ده في القلب بص اللي حصل الايمان خرج سبحانك يا رب سبحانك يا رب شفتوا العلاقة بين الإيمان والأخلاق شفتوا العلاقة بين الإيمان والأخلاق وعلى النقيض سبحان الله إيه النبي يقول إيمانكم ده مش هيعلى إلا ما تكون أخلاقه عالية قوي إيه شفتوا يعني أخلاق سيئة دخلت القلب طلعت الإيمان طب أخلاق طيبة دخلت القلب لا ده الإيمان هيعلى جدا علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له يا رسول الله مين الناس اللي ممكن تصل لمرتبة عالية قوي عند ربنا سبحانه وتعالى مين أكمل الناس إيمان مين اللي بيصلي كتير اللي بيصوم كتير لا لا لا ولكن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا والله لا تؤمنوا حتى تحبوا لما يكون الحب هو اللي بيربط بينكم هنا الإيمان هينزل في قلوبكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا يؤمن العبد الإيمان كله مش هيوصل لدرجة الإيمان كله حتى يدع الكذب لما يسيب الكذب هيصل لدرجة عالية جدا من الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان بيقول الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء والحديث هو أحمد والطبراني من حديث جابر بن سمرة الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رائع يمكن هنسمعه لأول مرة حديث رواه الطبراني من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا ليه يا رسول الله لا تؤمنوا حتى ترحموا لما يكون في بيننا وبين بعض تراحم النهاردة وانا جاي شفت منظر كان منظر بصراحة يعني تعبني جدا واحد معاه ميكروباص صغير كده والميكروباص عطلان وعمال يزوق في الميكروباص لوحده واثنين ماشيين جنبه مباشرة اثنين ماشيين جنبه مباشرة ما حدش منهم فكر يساعده ايه يا جماعة ده انا بقول النبي مش هيوصل النبي بيقول لنا احنا مش هنوصل لكمال الايمان غير ما يكون في بيننا وبين بعض رحمة لما نترحم في حاجة زي كده لما النهاردة يكون الغني شاف الأزمة اللي حصلت في مصر الاقتصادية فبدأ بسرعة ينزل بسرعة يرحم الفقراء ويبدأ يوزع صدقات ماله حتى لو زكاة ماله دفعها قبل كده يرجع يدفعها تاني ايه المشكلة يدفع زكاة السنة الجاية دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين قدام خد منه زكاة سنتين قدام تعجل الصدقة ليه المسلمين محتاجين المسلمين محتاجين شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث رائع قال صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى ترحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم احنا ما شاء الله يا رسول الله احنا كلنا انا رحيم وانت رحيم وده رحيم كلنا رحيم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست برحمة احدكم لصاحبه انا ما بتكلمش ان انت تكون رحيم بصاحبك رحيم بزوجتك رحيم باولادك رحيم بجارك لا ولكن قال صلى الله عليه وسلم ولكنها رحمة العامة يا ده اخلاقنا مع عموم المسلمين هي دي اللي هتوصلنا لاعلى درجة من درجات الايمان فانا عايز اقول في ارتباط وثيق قوي قوي قوي بين الايمان وبين الأخلاق لازم نأكد عليه ونهتم بيه من وقت لآخر الأخلاق الحسنة هتنزل للقلب إيمانك على طول بيعلى احفظوا القواعد دي لأن القواعد دي هتفيدنا كتير جدا طول ما احنا ماشيين مع بعض في السلسلة الفترة اللي جاية أخلاق سيئة نزلت القلب على طول هتطلع الإيمان من هذا القلب بل النبي علق دايما عندنا ان احنا مش هندوق حلاوة الايمان غير لما تكون اخلاقنا عالية قوي قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث هو ابو داود من حديث عبد الله بن معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الايمان من بينها ورجل زكى نفسه واحد بيهتم جدا ان هو يكون اخلاقه كويسة واحد بيهتم جدا ان هو يكون سلوكياته بيننا وبين بعض رائعة ما شاء الله حتى لو اختلفنا تجد بيننا تراحم حتى في وقت الخلاف بيننا تراحم في وقت المشاكل بيننا تراحم في وقت الأزمات كلنا ايد واحدة في وقت الشدائد كلنا على قلب راجل واحد هو ده المعنى اللي النبي بيقوله لنا مش هتدوق الإيمان غير لما تكون أخلاقكم كويسة والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لا تجد المرأة أبدا حلاوة الإيمان إلا إذا أدت حق زوجها مش دي أخلاق اخلاق المرأة مع زوجها وزوجها برضه اخلاقه معاها مش يدي اخلاقنا مش يدي اخلاقنا يا جماعة سبحان الله بل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيسألوه عن الأعمال اللي تقرب قوي من ربنا كان دايما بيجمع بين العبادة وبين الأخلاق كما سيتبين لنا الآن يبقى العنصر الثاني عايز أقول هدف السلسلة إن إحنا نقول يا جماعة إن في علاقة قوية جدا بين الإيمان وبين الأخلاق ومن بداية السلس- سلسلة مدرسة الربانيين بنقول إحنا محتاجين قوي يا جماعة محتاجين قوي إيماننا يعلى محتاجين قوي نقرب من ربنا وده مش هيكون الا بعد تحصلنا لمدرسه الربانيين ودخولنا فصل فصل من فصولها وبعد كده دخولنا على اخلاق التحرير والمرور على خلق خلق من الاخلاق الجميله اللي احنا محتاجينها ان هي تكون موجوده داخل مجتمعاتنا وداخل آه، هذه المجتمعات الطيبه. الامر الثالث يا جماعه احنا عايزين ورا السلسله دي آه، نقضي على انفصال آه، موجود عند الناس. الناس عندها انفصال بين العباده والاخلاق. بنجد كتير من الناس عندها آه، عباده كويسه جدا بس اخلاقها سيئه جدا ملتزم ملتحي دائما ما شاء الله قد كده ولكن اخلاقه يعني تنفر الناس او اخت ملتزمه منتقده واخلاقها مع الناس بتنفر الناس وهو بيعتقد وهي بتعتقد ان هو ده الدين نقول لهم خدوا بالكم انتوا غلطانين او واحد تاني مؤدب جدا طالع من بيت كويس جدا هو مؤدب جدا جدا جدا ولكن مقصر في الطاعه ويحسب ان هو كويس جدا اصل انا مؤدب اصل انا سلوكياتي احسن من سلوكيات ابو دقن 4 متر تحت يا جماعة الانفصام اللي حصل بين الأخلاق وبين السلوكيات احنا عايزين من خلال السلسلة دي نقضي تماما على الانفصال ده ربنا سبحانه وتعالى دايما في القرآن بيقرن بين الأخلاق وبين العبادات ويقول لنا محدش هيوصل إلي إلا بعد ما يكمل الاتنين دول خدوا بالكم الأخلاق حلقة العبادات حلقة ومش هنوصل للاثنين لربنا سبحانه وتعالى الا بالاثنين تعالوا كده نشوف القران قال الله سبحانه وتعالى وانا عايز انا هقول اسئله وانتوا اللي تقولوا قال الله سبحانه وتعالى اسمع كده معايا قال الله قد افلح المؤمنون مين يا رب الذين هم في صلاتهم خاشعون في ظنك الذين هم في صلاتهم خاشعون عباده ولا اخلاق ها اه عباده احسنت والذين هم عن اللغو معرضون دي ايه اه ده اخلاق ما شاء الله والذين هم للزكاه فاعلون دي ايه ده عباده والذين هم لفروجهم حافظون دي ايه اخلاق كمل اخر الايات هتلاقي عباده اخلاق عباده اخلاق عباده اخلاق ليه ربنا بيقول لك الاثنين لازم يكونوا مع بعض تخيل بقى معايا تخيل بقى معايا في سوره إيه الفرقان قال الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يمشون على الأرض هونا بتواضع وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أخلاق بعد الأخلاق دي مباشرة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أخلاق عبادة كمل آخر الصورة عبادة أخلاق عبادة أخلاق ويجي النبي يأكد لنا على المعنى ده فيقول لنا اوعى حد يظن انه يجيب عبادة بس بدون اخلاق وهينفع لا صدقوني ده هيهلك يوم القيامة مع الهالكين طب عبادته يا شيخ عبادته هتروح لان الاخلاق السيئة تدمر الاخلاق تدمر العبادات وتدمر الحسنات هات لنا دليل يا شيخ على اللي انت بتقوله طب نشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند احمد ذكر له امراه تقوم الليل ولا تنام خدوا بالكم عباده تصوم النهار ولا تفطر عباده وتتصدق بالكثير عبادة إلا أنها يا رسول الله تؤذي جيرانها بلسانها أخلاقها زي الزفت فقال الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار النار يا رسول الله ده معاها قيام ليل ومعاها صدقات كتيرة ومعاها صيام كتير ما تنفعش على النقيض يا رسول الله وفلانة لا تقوم من الليل إلا القليل ولا تصدق إلا باليسير ولا تصوم إلا اليسير إلا أنها تحسن لجيرانها بلسانها قال ده هي من أهل الجنة ما تنسوش معايا حديث المفلس اللي النبي قال فيه أتدرون من المفلس وفيه النبي قال آه، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج كل أركان الإسلام جابها ها آه، ناس اللي صلت وحجت 15 حجة و20 عمرة ناس اللي بنسمع منها الكلام ده ومع ذلك بنلاقيها بتغش وبتقبل رشوة وكدابة وبتسيء الأخلاق مع زوجتها ومش عارفة تربي أولادها تخيلوا ولكن يأتي وقد شتم هذا أخلاق وسب هذا أخلاق وهتك عرض هذا أخلاق وأكل مال هذا أخلاق فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته طب إذا فرغت الحسنات أخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرحت في النار يا ربي يا ربي الحسنات كلها راحت راحت ده لإيه علشان الأخلاق راحت ليه ما أنا قلت لك أنا في طريق ربنا ماشي بجناحين عبادة أخلاق هتطير بجناح واحد حالك زي عصفورة طايرة في السماء واحد ضربها بالبندقية الطلقة جت في جناح بوظته بقت بجناح واحد إيه اللي حصل بسرعة تقع تموت كده الانفصال بين الأخلاق والعبادات ده هيكون حاله في الاخر ما ينفعش لا احنا عايزين شبابنا يتربى من الان وانا معاكم من البدايه نتربى من الان او نتعود من الان ان العبادات والاخلاق الاثنين ماشيين مع بعض الامر الثالث يا حبايبي احنا محتاجين قوي نعرف ان في علاقه قويه جدا بين آه، نجاتنا يوم القيامه وبين اخلاقنا آه، ربنا سبحانه وتعالى جعل مكان خاص المكان ده لمظالم اخلاق وسلوكيات كانت بين الناس زمان واحد ظلمني واحد شتمني واحد اكل مالي واحد آه، آه، اغتصب حقوقي واحد ما ادانيش حقي واحد زمان وقع في عرضي واحد زمان اتهمني التهمه انا منها بريء صدقوني الاخلاقيات دي كلها بتخلينا يوم القيامه نقع واحد اتهمني بتهمه انا عمري ما عملتها النبي يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه الا اسكنه الله رضغه الخبال يوم القيامه في رضغه الخلال الخبال عارفين يعني ايه رضغه الخبال دي عصاره صديد اهل النار هيفضل عايش فيها لان ده مقامه وده مكانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا والحديث في الصحيحين حديث ابن عباس ورواه ابن حبان من حديث ابي هريره واللفظ ابن حبان يقول ابو هريره خرج النبي صلى الله عليه وسلم دائما معنا فمر على قبر فتغير وجهه وارتعدت فرائسه وقال لنا الا تسمعون ما اسمع الا تسمعون ما اسمع قلنا وما تسمع يا رسول الله قال رجل يعذب في قبره يعذب في قبره ليه يا رسول الله قال كان يؤذي الناس بلسانه في القبر كان يؤذي الناس بلسانه بيعذب في القبر علشان كان زمان بيؤذي الناس في لسانه صعب قوي صعب قوي ان انا اجيب حسنات كتير جدا يوم القيامه وخلاص انا ظنيت ان انا اخش الجنه ولكن واحد يجي من ورايا يقول يا رب اساله هو شتمني ليه يا رب اساله انا زمان لما كنت عايز يخلص لي المصلحه بتاعتي قال لي لازم تدفع رشوه واضطريني ادفع رشوه اساله زمان يا رب خد فلوسي بغير وجه حق اساله يا رب كنت متزوجاه وأديت له كل اللي ربنا فرضه عليا طعته وأحسنت إليه عملت كل حاجة وهو ظلمني وطلقني وما ادانيش حاجة من حقوقي وبهدلني في المحاكم اسأله يا رب عامل فيا كده ليه اسأله يا رب عامل فيا كده ليه الأب يجي يوم القيامة يا رب ابني ياما بهدلني ياما عقني ياما أذاني اسأله يا رب عامل فيا كده ليه الهلاك يوم القيامة العبادات ممكن ربنا يغفرها ولكن الحقوق مفيش فيها كلام عشان كده النبي قال الدواوين ثلاثة المظالم ثلاثة حاجة بينك وبين ربنا هيغفرها لك إذا شاء حاجة بينك وبين- بينك وبين نفسك خلاص ربنا يغفرها لك إنما اللي هيكون بيننا وبين بعض سلوكياتنا بيننا وبين بعض الناس اللي بتؤذي جيرانها صدقوني خطر قوي خطر قوي احسنت اليك وشغلتك عندي في الشغل واحسنت اليك كل اللي انت عايزه انا عملته لك وبعد كده تغدر بيا وتسرقني خطر خطر هنربط ربط مهم بين الاخلاق السيئه وبين النزول في العذاب في الاخره وفي الدنيا في الدنيا كمان اه ما انت ما تظنش ان في الدنيا الدنيا هتبقى سليمه وسهله كده لا خد بالك ده انت ممكن اخلاقك في الدنيا دي تخليك تبقى ماشي ملعون لعن الله الراشي المطاشي ما دي اخلاق مز- مذمومه والحديث ده نختم بيه الفصل ده او الجزئيه دي وناخد فصل بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل حديث رواه ابو داود والطبراني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ان جاري يؤذيني كل يوم بيجيب الزباله ويحطها قدام بيتي ان جاري فلان يؤذيني قال النبي ارجع فاصبر على اذى جارك جاله ثاني يوم يا رسول الله ان جاري يؤذيني قال ارجع فاصبر على اذى جارك اليوم الثالث يا رسول الله جاري يؤذيني انا خلاص مش متحمل النبي قال له اذهب الى بيتك واطرح متاعك في الطريق طلع كل العفش بتاعك وحطه في الشارع واللي يعدي عليك قول له جار بيؤذيني خد عفشه كله وحطه في الشارع اي حد يعدي ايه ده إيه العفش بتاعك كله في الشارع ليه هو في ايه إيه اصل جاري فلان بيؤذيني جاري بيؤذيني فكانوا يلعنونه الراجل سمع ان الناس بتلعنه طلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الناس يلعنونني اعمل ايه النبي قال له لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل ان يلعنك الناس تخيل واحد بيعيش ملعون عارفين يعني ايه ملعون اطرد خلاص من رحمه ربنا اطرد من رحمه ربنا وطالما اطرد من رحمه ربنا والله العظيم هتلاقي زوجته عذاب اولاده عذاب الشغل عنده عذاب حياته عذاب بينه وبين نفسه في عذاب علشان كده بنقول يا شباب ما تيجوا كده نتخيل قرية بدون اخلاق يا ترى هيكون حلقة ايه تعالوا كده نطلع لفاصل ونرجع لكم بعد ما نتخيل شوية يعني ايه قرية بدون اخلاق نروح فاصل ونرجع
مصر من أهم عوامل بناء الوطن أحب لأخيك ما تحب لنفسك
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي عدت لكم مرة تانية و إيه رأيكم إن تكون في عندنا قرية بدون أخلاق يا ترى هيبقى شكلها إيه؟ السؤال ده أنا طرحته عندي في الصفحة صفحة الفيسبوك وقلت للشباب يا ترى إحنا لو عندنا قرية بدون أخلاق يا ترى ممكن يكون شكلها إيه؟ وكتير جدا من شبابنا بفضل الله آه، بدأوا يعلقوا وبدأوا يوضحوا لنا يعني إيه قرية بلا أخلاق تعالوا كده نشوف آه، الصفحة على الفيسبوك ونشوف تعليقات شبابنا قالوا ايه لما يكون في عندنا قرية الاخلاق فيها ماتت بدأ الشباب يعلق فبعضهم قال كالتالي آه، اختنا امنية بتقول قرية بدون اخلاق يعني غابة قرية بدون اخلاق يعني فقدان للرحمة قرية بدون اخلاق يعني عدم مبالاة وانانية فعلا كلامها مظبوط وانا معاها ان قرية بدون اخلاق خلاص هي والغابة شيء واحد البقاء دايما هيكون للاقوى آه، اختنا امنية احمد قالت آه، قرية بدون اخلاق معناها آه، انتشار للجرائم وللفواحش الظلم والخوف اما اختنا اهل القرآن فبتعلق فبتقول قرية بدون اخلاق معناها البقاء للاقوى اللي هيعيش هو الاقوى اخونا محمود عطيفة قال كلام جميل جدا فبيقول احنا نتخيل ليه ما احنا كنا الفترة اللي فاتت عايشين في ظل نظام بدون اخلاق في تعبير عن قرية بدون اخلاق زي حالنا قبل سقوط النظام اما اخونا محمد سعد فعلق تعليق اكتر من رائع فكان بيقول قرية بدون اخلاق علق بكلمتين ربنا يستر فعلا والله يا محمد ربنا يستر اذا فعلا اتنزعت الاخلاق من من حياتنا فعلا والله ربنا يستر اختنا زهر البنفسج بتقول ستصبح غابة ويضيع فيها حق الضعيف فعلا هيضيع حق ضعيف اختنا امة الله قالت كلام جميل جدا القرية دي قرية هيسيطر عليها الحزن هتبقى قرية حزينة جدا لا أمان فيها لا يحترم فيها الكبير هيقهر فيها الصغير قرية لا مودة فيها الحب خلاص اتنزع ما هو ما فيش أخلاق ده من أعظم أخلاقنا اللي هنأكد عليها الحب اللي كان بيننا وبين بعض قرية بدون أخلاق يعني قرية لا مودة فيها لا حب فيها قرية الحقوق فيها ضيعة قرية لا غيرة فيها لا نخوة فيها قرية لا كرامة فيها وقالت كلام قمة الروعة وأنا أشكرها على التعليق الجميل ده قالت قرية بلا أخلاق ده معناه إن هو قرية بلا حياة قرية بلا حياة أختنا سارة أحمد ربنا يا رب يحفظها ويجزيها خير كتبت تعليق برضو جميل جدا قالت قرية بلا أخلاق ممكن ألخص القرية اللي اتنزعت منها الأخلاق في عدة صور واحد فوضى اتنين جرائم تلاتة لا أمان للدنيا لا أمان للدنيا أما أختنا إسراء بدوي ربنا يا رب يجزيها خير فكتبت وقالت قرية بلا أخلاق بقت فوضى فعلا قرية بلا أخلاق بقت فوضى عارفين احبابي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا كتير جدا من الأمم اللي نزعت منها الأخلاق اتشال منها الأخلاق قتلوا الأخلاق عارفين ايه اللي حصل أهلك الله سبحانه وتعالى هذه القرى يا ترى زي مين زي قوم شعيب اللي كانت أخلاقهم في المعاملات التجارية بينهم من بعض في قمة السوء غش تطفيف للمكيال تطفيف الميزان قطع للطريق مش دي قرية اتنزعت منها الأخلاق عارفين ايه اللي حصل اللي حصل ان ربنا انزل عليه العذاب فاباد هذه القرية تماما لان كانت الاخلاقيات المادية عندهم واقعة نفس الكلام روح حط الكلام ده على نفسك بسرعة آه، والدك توفي وفي ميراث ومنعت اختك البنت من الطين من الارض اكلت حقها عارف ايه اللي هيحصل زي ما ربنا اهلك الامم السابقه هيهلكك الحق بسرعه ورد احد ابائنا بيشتكي لي بيقول لي انا رحت اكلم اخويا على انه يدي الميراث لاخواتي البنات طلع الطلنجه وضربني ثلاث طلقات يا يعني سرقه وغصب الحقوق ومحاوله قتل كمان خد بالك الحقوق الماليه ربنا ما بيعدهاش ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش اللي بيعمل الكلام ده ابدا هيهلكه زي ما اهلك ال- قوم شعيب الناس اللي كانت عماله تطفف في المكيال والميزان والم- الامور الماديه عندهم كانت واقعه جدا اخلاقهم في الماده ساقطه تماما انتبه خد بالك آه، واحد جاي عايز يخلص ورقه و- ويقول لك آه، عايزك تخلص ورقه يقول لك نعوذ بالله انت بتقدم لي رشوه نعوذ بالله ارمي الرشوه دي في الزباله وانت تبص على الزبالة هي فين الزبالة يا جماعة تشوف يافطة على الدرج الزبالة هنا يعني حط فلوسك في الدرج لا خد بالك آه، احد آه، امناء الشرطة اللي كانوا شغالين في المرور واقفين في الشوارع وكان من كل ميكروباص ياخد منه فلوس جالي وبيبكي بكاء شديد فبقول له خير يقول لي انا بنيت عمارة اربع خمس ادوار وعلشان اعيش ولادي في عيشة كويسة وبعد كده لقيت ولادي كلهم منقلبين عليا وبيشتموني واحد منهم بيشتمني وواحد منهم بيضربني وامبارح منهم اخر حاجة واحد ضربني بالقلم فقلت له يا حاج انت فلوسك اخبارها ايه قال لي ما فلوسه كلها كانت جايه من سواقين التاكسيات والميكروباصات لما كنت باخد منهم الفلوس قلت له يا حاج هي دي عقوبه لان الجانب المادي والاخلاقيات الماديه كانت عندك واقعه خد بالك طب الى الله حاول ت... الناس اللي تعرفها خدت منها فلوس رد الفلوس علشان ربنا يصلح ليك اولادك آه، اما ال- الجانب آه، التاني آه، جانب آه، ان الناس تكون عندهم اخلاق واقعه في جانب الشهوات والعياذ بالله ما تنسوش ان ربنا ذكر لنا في القران آه، آه، امه الشهوات انحرفوا في سبيل الشهوات انحرفوا في طريق الشهوات ومع ذلك ربنا انزل عليهم عقوبه احنا سبحان الله الى الان الى الان انا بتعجب جدا من كثره العقوبات اللي نزلت على الامه دي قوم لوط الانحراف اللي كان عندهم في الخلق والسلوك ده قد ايه ربنا اهلكهم طب شبابنا النهارده اللي انحرف في نفس الجانب ده او انحرف في جانب اخر مع بنات او غير ذلك لا خد بالك ما هو لما ربنا اهلك القرى دي لما اتمحت منها الاخلاق ممكن آه، على فكره ربنا ينزل عليك عقوبه وانت مش واخد بالك عارف واشد العقوبات ايه اشد العقوبات ان انت بترتكب الذنب وتقول انا مفيش عقوبه نزلت عليا لا ده في عقوبه نزلت عليك وعقوبه قويه جدا عارف ايه هي ان ربنا موت ليك قلبك فانت ما انتش حاسس اصلا ان انت عايش في لعنه ربنا سبحانه وتعالى وما انتش واخد بالك انتبه او شاب تاني عنده انحراف سلوكي اخر في نفس الجانب اذا خلى بمحارم الله انتهكها شاب والعياذ بالله آه، عنده انحراف اخلاقي في شهوه ولكن لما يتدارى يقع في هذه الشهوة عادة سرية أو مثل هذه الأمور نقول له خد بالك هتعاقب زي ما الأمم دي عوقبت يا ريت النهاردة نخش كده على جوجل ونكتب قرية بومباي بس بومباي الإيطالية علشان تشوف قرية عاشت في الفواحش والوقوع في معاصي الله إيه اللي حصل ربنا فجر بركان فيزوف تنزل الحمم البركانية على كل القرية الكل يتحنط في مكانه الولد اللي كان قاعد مع بنت فضل قاعد مع بنت وتحنط وتحجر بهذه الصورة الولد اللي كان بيزني بنفس الصورة تحجر وبعد سنين طويلة يكتشف العلماء القرية ويظهر لنا قد ايه الفساد الاخلاقي اللي كان موجود في القرية اللي كان بيخلي ربنا يسلط العذاب على القرية دي ببركان ربنا سبحانه وتعالى سلطه عليهم قرية بدون اخلاق اصبحت غابة انحرافات في كل شيء انحرافات مادية انحرافات اخلاقية انحرافات في جانب الشهوات ربنا اهلك امة بني اسرائيل لان هم فتنوا بالنساء خدوا بالكم ان قرية بلا اخلاق غابة الحقوق فيها تضيع انا مش هقدر اخد حقي الوقاء فيها للاقوى هتبقى فوضى هتبقى قرية لا مودة فيها ولا محبة فيها طب يا شيخ هو إذا كنت أنا بالصورة دي وكانت أخلاقي زمان وحشة معنى كده إن إيماني خلاص لما الأخلاق السيئة دي نزلت في القلب أو أنا كنت واقعة في كتير جدا من الأشياء اللي غلط دي معنى كده إن الإيمان راح ولا سبيل أبدا للتغيير وربنا مش هيقبلني لو تبت وإن أنا خلاص أيأس وأقنط لا أنت ممكن تتغيري وانت ممكن تتغير يعني احنا سهل ان احنا نغير بعد ما كنا اخلاقنا عندنا سلوكيات مرفوضة ممكن ما شاء الله نبقى كويسين جدا ايوه ممكن ان شاء الله نبقى كويسين جدا طب نبقى كويسين جدا ازاي ان شاء الله انا بقول لك سهل جدا تتغير ولكن ابدأ بنفسك اولا يا شيخ ده الدنيا كلها واقعة في معصية هقول لك ابدأ بنفسك لو بدأت بنفسك وبدأت تصلح صدقني الكون كله هيتصلح تعالوا كده نطلع نفاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله
حي على الصلاة
الله أكبر الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
آه، يا رب يكون المعنى وصل أنا عارف إن الفساد موجود في مصر بقاله سنين طويلة وعارف إن الأخلاقيات والسلوكيات اللي كانت تحيط بنا من كل مكان بقالها سنين طويلة بس السؤال اللي كان دايما بيطرح نفسه هو احنا فعلا ممكن نتغير؟ هل فعلا دلوقتي إن احنا ممكن ننشئ جيل يعلم الدنيا كلها يعني إيه أخلاق؟ الإجابة على السؤال ده أحبابي آه، هيحتاج مننا وقفة مع كلمة لأحد الحكماء الحكيم حب يعلم ابنه الحكيم حب يعلم ابنه معنى مهم قوي ايه المعنى ده حب يعلمه ان هو لو بدأ بنفسه وبدأ بالفعل انه يغير ان شاء الله هيغير ولما يغير بنفسه ويبدأ بنفسه زي ما احنا شفنا الآن في المقطع البسيط اللي انتوا شفتوه ده صدقوني والله صدقوني فعلا لو كل واحد فينا بدأ بنفسه الكون كله هيتغير الح- جاب له ورقة رسم له على الورقة دي على الوش ده سطح الكرة الأرضية من هنا سطح الكرة الأرضية وبدأ يقول له دي سعودية وهنا الإمارات وهنا الخليج وهنا كذا وهنا مصر تحتها السودان فوق ليبيا فوقهم البحر المتوسط فوقهم تركيا وبدأ يعلمه وبعد كده الوجه الثاني حط صورة الوجه بتاع ابنه يبقى الوش الأولاني الكرة الأرضية وجه الكرة الأرضية الوش الثاني صورة ابنه عارفين عمل ايه قطع الورقة وقال لابنه صلح لي وجه الأرض الولد نسى هو ليبيا دي جنب إيطاليا ولا ألمانيا هي فين بالظبط الولد نسى الولد نسى ازاي يصلح وجه الأرض أصلح وجه الأرض ازاي الولد كان ذكي جدا الولد ده عمل ايه بدأ يجيب الوجه اللي كان فيه صورته اصل عارف ان هنا عين وهنا عين في نص مناخير هنا بق فبدأ يصلح من صورته وبدأ يجمع الورق جنب بعضه فلما صلح الولد من صورته قلب الورقة كان الولد صلح من وجه الأرض وقدر هنا الحكيم الصيني يوضح لابنه انك لما هتصلح في صورتك انت بتصلح لوجه الارض كله بس عليك انك تبدأ بنفسك الفيديو ده انا شفته حقيقي في السعودية من قيمة حوالي ست ايام بالضبط او خمس ايام بالضبط واحنا طالعين من مكة رايحين المدينة ما شاء الله لقيت شاب ما شاء الله شاب ومش ملتحي وقميصه بنطلون لقيته وقف العربية وفارش السجادة وبدأ يصلي وما شاء الله بعدها عدد كبير جدا بدأ يصلي وراه كان فعلا منظر رائع لما بدأ بنفسه بفضل الله غير من اللي حواليه لما بدأ بنفسه غير من اللي حواليه وهو ده التدريب العملي اللي احنا عايزينه ان احنا عايزين نغير من انفسنا يا جماعة اه، اوعوا في حياتكم اه، تقولوا احنا صعب التغيير لا يمكن نغير صعب ان احنا نغير والكلام اللي احنا دايما بنسمعه ده لا احنا قابلين للتغيير ان شاء الله العرب كانوا عايشين حياة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حياة في قمة السوء زنا وفواحش وبعد عن الله جعفر بن أبي طالب لما وقف بين إيدين النجاشي النجاشي بيقول له أنتوا مين قال له أيها الملك إنا كنا قوما في جاهلية وشر نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف إحنا كنا قرية بلا أخلاق حتى بعث الله عز وجل إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته فأمرنا بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأمرنا بصلة الأرحام وحسن الجوار بعد ما كانوا في قمة السوء ده اتغيروا ده مش كده وبس ده قادوا العالم كله قادوا العالم كله قبائل البربر اللي دخلت مع الفتح الإسلامي في سنة 92 تقريبا لدين الله سبحانه وتعالى القبائل اللي كانت تعيش في الوثنية والبعد عن الله سبحانه وتعالى القبائل دي بعد فترة وجيزة بفضل الله هي اللي قال عنها أهل الأندلس نزل قبلنا أقوام لا ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء أنا كنت بعيد قوي عن ربنا وربنا هداني ورحت لطريق ربنا وانت ممكن تكون كده وانتي ممكن تكوني كده بس أهم حاجة شيلوا القناعات السلبية إن صعب التغيير لا إحنا قادرين على التغيير إن شاء الله هنغير وإن شاء الله هنمشي خطوة واحدة واحدة مع بعض لحد ما إن شاء الله نخلي أخلاقنا دي هي أفضل أخلاق الدنيا أفضل أخلاق الدنيا أحبابي عايز في آخر خمس دقايق آه، نقول السلسلة دي سلسلة أخلاق التحرير بتاعتنا كلنا ان شاء الله هعرض دلوقتي ان شاء الله هيعرضوا عليكم دلوقتي ان شاء الله الصفحه بتاعتي على الفيسبوك ان شاء الله في نهايه كل حلقه هنقول الحلقه الجايه احنا هنعمل ايه والكل يشارك معانا وزي ما عرضنا النهارده التعليقات بتاعتكم ان شاء الله الحلقه الجايه هنعرض برضو تعليقاتكم يا ريت آه، اخواننا في الكنترول يعرض الصفحه بتاعتي على الفيسبوك بحيث يكون في التواصل بيننا وبين بعض ان شاء الله على آه، صفحه الفيسبوك عايز اقول لكل اخواننا الشباب يا شباب احب الناس لرسول الله اللي هيبقى مؤدب قوي اللي هيأسر الناس بأدبه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة لا يا رسول الله أكثركم صياما لا لا لا لا أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم هم أحسن الناس خلقا يا شباب عايزين تبقى أخلاقنا عالية قوي لأن ده اللي هينفعنا يوم القيامة لما نقف على الميزان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أثقل أثقل ما يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة إيه يا ترى يا رسول الله قال حسن الخلق حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال ووضح لنا إن ممكن الإنسان بأدبه واحترامه مع الناس حسن خلقه وأخلاقه الجميلة قوي مع الناس كل ما كان بيروح فيه الناس بتتأثر بأخلاقه وج- وأدبه ده ممكن يصل بالاخلاق والادب ده حتى وان كان عمله قليل شويه يصل لدرجات عليا قوي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان المؤمن المسدد لا يدرك بحسن خلقه هيدرك بحسن الخلق ده درجه صائم النهار قائم الليل واحد بيصوم النهار لا يف- لا يفطر ويقوم الليل ولا يفطر ده هيكون حل الانسان لما يكون ان شاء الله حسن الخلق ان شاء الله احبابي عايزين نقول ونوضح برضو نقطه في غايه الاهميه الا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آه، انا زعيم ببيت في اعلى الجنه فوق فوق خالص خالص ضامن لبيت في اعلى الجنه قصر في اعلى الجنه لمين يا رسول الله لمن حسن خلقه احبابي آه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا حديث رائع قوي قال صلى الله عليه وسلم ان صله الارحام وحسن الخلق لا يعمران الديار بيوتنا هتبقى عمره بالحب والموده و- ان شاء الله لا يعمران الديار ويزيدان في الأعمار حديث رواه أحمد من حديث عائشة أحبابي السلسلة دي علشان نطور من نفسنا ومش المعنى الاخلاق ان انا هقتصر على اخلاق الادب والخلق ومش لا لا لا احنا هنشوف الاخلاق اللي كانت موجوده في الميدان هننزل ايه الاخلاق اللي كانت موجوده الجانب الطبي طب الناس اللي كانت بتساعد المرضى انا دوري ايه هننزل بتقارير وننزل مستشفيات ونشوف احنا هنعمل ايه مع المرضى ومع المرضى ايه في العيادات وهنقابل اطباء نشوف ازاي نخدم الاطباء آه، هنشوف المواساة المواساة بين الناس في الأكل طب والمواساة بين الفقراء هنعمل إيه هننزل الأسر الفقيرة وهنعيش معاهم ونشوف احتياجاتهم ونحاول إن إحنا نقضي لهم هذه الحاجات هيبقى ال- السلسلة دي سلسلة عملية وزي ما انتم شفتوا النهاردة السلسلة اتغيرت شوية خلاف سلسلة مدرسة الرضانيين إن شاء الله من الأسبوع الجاي هتبقى المسألة متغيرة لأن إحنا هننزل للشارع بقى هننزل للشارع هننزل للناس تحت أنا عايز أبدأ آه، أول درس إن شاء الله الأسبوع الجاي ب- في السلسلة ان كان اول سبيل للتغيير ان احنا كن عندنا حسن خلق مع ربنا سبحانه وتعالى حاضر الايميل الان على الهوا الايميل الان على الهوا نوضح بقى الدرس الجاي هنتكلم عن ايه هنتكلم عن صلة الناس في ميدان التحرير بربنا سبحانه وتعالى وان الصلة بالله سبحانه وتعالى كانت هي سبب في التغيير الناس اللي كانت بتصلي الناس اللي كانت بتدعو ربنا الناس اللي كانت عماله تقرا قران الناس اللي كانت دايما بتعيط وتقول يا رب عايزين نغير ساعدنا يا رب اول حاجه كان اول درس لازم نفتح بيه السلسله دي حسن خلقنا مع ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغير كتير قوي في حياتنا ده عنوان الدرس الجاي ان شاء الله يا ريت اللي عنده فيديوهات اللي عنده صور بتوضح المعنى ده كانت عنده سواء في ميدان التحرير او في المظاهرات او الثوره اللي كانت موجوده في كل محافظات مصر يا ريت يبعتها لنا على الصفحه واللي موجوده الان قدامكم على الشاشه ان شاء الله يا ريت يبعتها لنا وان شاء الله تعليقاتكم و آه، بيقولوا لي نختم فاحنا هنختم ان شاء الله يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يخلي السلسله دي فتح على امه محمد كلها ان شاء الله وتكون سبيل لتغييرنا كلنا بفضله وكرمه ومنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم انا بحبكم جدا في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي